بسم الله الرحمن الرحيم
الطريق إلى الله way to Allah.com يقدم
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين
السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المسلمون الكرام في سلسلة حديثنا عن الرزق نتحدث الليلة إن شاء الله تعالى عن أمر يتصل بهذا الموضوع اتصالا وثيقا ألا وهو الرضا بالقدر الرضا بالقدر فإن لله تبارك وتعالى في كل شيء قدرا وكما قال عن نفسه قد جعل الله لكل شيء قدرا وقال سبحانه إنا كل شيء خلقناه بقدر وقال سبحانه وتعالى فقدرنا فنعم القادرون القدر من التقدير وهو القدر الذي قسمه الله سبحانه وتعالى فقد قسم الله عز وجل وقدر لكل شيء من المخلوقات قدرا في كل شأن من الشؤون فلي مثلا كإنسان لله في تقدير للمدة التي سأعيشها والموعد الذي آتي فيه إلى الدنيا واللحظة التي أفارق فيها الدنيا وقدر الله تعالى لي ما سآكله من الطعام وما سأشربه من الشراب هذا القدر من الماء هذا القدر مما يعصر الناس هذا القدر من الدواء فصل الله تعالى كل شيء تفصيلا وقدر الله عز وجل كل شيء تقديرا وأحصى الله عز وجل كل شيء إحصاء دقيقا وحين قسم الله هذه التقسيمات وما شابهها في حياة المخلوقين إنما قسمها بعلم وقسمها على حكمة ولأنه سبحانه وتعالى لا منفعة ولا مصلحة له في ذلك فقد قسم ذلك كله بعدل وإنصاف لا مجاملة لأحد ولا ظلم لآخر وقدر الله كل ذلك قديما وأزلا قبل أن يخلق المخاليق وقدر لأحدنا أجلا لا ريب فيه يشتمل على أجله الذي وهبه الله وعلى زيادة أخرى كافأه الله بها على أعمال صالحة علم الله أنه سيعملها وربما قصر في عمره تقصيرا بناء على معاص سوف يفعلها هذا العبد وعلم الله عنه ذلك من الازل وربما كتب الله له زيادة على كفره زيادة في عمره على كفره لعلم الله أنه سيكون بهذه الصفة فيزيد في عمره من باب الإملاء له إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين وقسم الله لكل مخلوق منا رزقا محددا معينا علمه الله وقدره بكمه وقدره واحصاه باصنافه وانواعه لي رزق كذا منه خبز كذا منه لحم كذا منه ملح كذا منه خضار كذا منه كل شيء بالتفصيل لا تعجب فإنه علم الله سبحانه وتعالى قسم الله لي رزقا وكتب لي فوقه زيادة هذه الزيادة لم تكن مفاجئة لله ولم تطرأ له بعد جهل أو نسيان وحاشاه وإنما علم الله أني سآتي بعض الأعمال التي توسع في الرزق أو تمد في الأجل فكتب لي العمر الذي وهبني إياه وعليه الزيادة التي استحققتها بهذه الأعمال سواء في عمري أو في رزقي وذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه من سره من أفرحه من أسعده من أدخل عليه السرور أن يوسع له في الرزق ويكون رزقه أوسع مما ينبغي وأوسع مما يتخيل فليصل رحمه ومن سره كذلك أن يبسط له في رزقه وكذلك أن ينسأ يؤخر له في أثره أي في أجله بدل ما يعيش عشرة يعيش خمسة عيش عشرين ثلاثين فليصل رحمه ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الأعمال الصالحة وخاصة ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم من صلة الرحم أن هذه الأعمال يزيد الله بها في الآجال وفي الأرزاق وكما قلت ليست هذه الزيادة مفاجئة لله عز وجل يعني ما قدرنيش ربنا خمسين سنة وبعدين طلعت أنا بقى واصل الرحم ما شاء الله فراح مزودني فجأة كده بعد ما كانش يعرف الأول راح مزودني كمان عشر سنين بقوا ستين سنة خمسين اللي عرفهم مقدرهم من زمان والعشرة اللي أنا فاجئت الدنيا بيه لا لا لا يعلم الله عني قبل أن أخلق أني سأصل رحمي فزادني الله وهو يقدر أجلي أو علم الله تعالى قبل أن يخلقه أنني معاذ الله سأقطع رحمي فنقص مني هذه الزيادة أو أكثر منها وهكذا فهذا العلم مسبق عند الله عز وجل قبل أن يخلق الله الإيه؟ الخلق لكن ثبت أن الأعمال الصالحة يزيد الله بها في الآجال وفي الأرزاق آتي إلى الدنيا وأجد الأرزاق تنهال علي من هنا ومن هنا من كسب يدي أو من باب لا أحتسبه أفاجأ بأن رزقا جاءني قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزقني بغير حساب والله إيه من يشاء مش مريم بس ليس الشأن قاصرا على مريم وحدها إن الله يرزق من يشاء بغير حساب يعني من وراء الحسابات التي يحسبونها ومن هذه الحسابات أني في شبابي وزوجتي قبل سن اليأس وتأتيها الدورة الشهرية أتعشم أن أنجب وأن يكون لي أولاد باستمرار ولكن بعد أن بلغت المرأة سن اليأس أو بعد, بعد أن بلغت من الكبر عتيا وضعفت قوتي صار الأمل في الولد قليلا ثم ضئيلا ثم منعدما فلما سمع زكريا ذلك انتبه وأثارت مريم عنده هذه النقطة فدعا ربه بشيء لا يأتي بالحساب العادي قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء وفي سورة مريم يقول إيه ربي إني وهن العظم مني بيوصف نفسه أنا عارف مش أسباب يا رب الآن لا أسباب ولكن قدرتك ما مش عاوز أسباب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا أنا مش معجز معاذ الله أنا بطلب فعلا بسألك يا ربي وأنت على كل شيء قدير تحيي العظام وهي رميم تخرج الحي من الميت ولكني لسه حي حياة خفيفة اه بس حي ولم أكن بدعائك ربي شقيا فطلب الولد أيا كان هو ذكر أم أنثى ويقول أيضا وكانت امرأتي عاقرة عاقرا غير عقيم العقم يعالج أما العقر أو العقر فلا علاج له مولودة كده وهتفضل كده وهتموت كده ما تخلفش الطب ملوش فيها صرف لحد الآن لكن عقيم هذه ربما أنجبت مرة وأصابها العقم بعد ذلك ربما أصابها العقم دون أن تنجب فما فيش أسباب أبدا ورغم ذلك دعا ربه لأنه سمع إيه؟ إن الله يرزق من يشاء ها؟ بغير مش بحساب لا بغير حساب بغير حساب يعني بدون حساباتكم الحسابات بتاعتكم ربنا بيجيب ايه اكتر منها واوسع منها ويرزقه من حيث لا يحتسب فلذلك دعا زكريا ربه وجاءه الجواب على الفور الآيات تشير إلى هذا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هذه زيادة من عند الله تبارك وتعالى ولا تقف عند أحد ولا تنحصر في أحد إنما ذلكم فضل الله يؤتيه من يشاء لذلك أحبة الكرام على كل منا أن يعلم أن الله قدر له قدرا حسابك مثلا عند ربنا 3 مليون طول حياتك 10 مليون 100 مليون هم دول لا يزيد ولا ينقص مهما تحاول مفيش فايدة شيء لك كده الناس ايه قالوا لا, لا, لا فرار من الموت لا حيلة في الرزق ولا فرار من الموت شواهد واقعية الناس بتشوفها فبتطلع عليها كلام هذا الكلام يعتبر قانون حياة سنة من سنن الله في الخلق قرأها الناس وسطروها وألفوها ونظموها في كلام لا حيلة في الرزق مهما تحتال لن تأخذ أكثر من إيه من رزقك والكلمة الحلوة بتاعت الناس برضه بيقول لك يا ابن آدم تجري في الدنيا جري الوحوش وغير نصيبك مدحوش هتلم ده وتلم ده وده يقع منك وده يفلت منك وده يضيع منك وده ينصب عليك في الآخر هيصفى لك القدر اللي ربنا قسمه لذلك ينبغي على الإنسان أن يعلم هذه المعلومة أولا رزقك في الدنيا معدود محدود ومن هنا يعني إن صح تعبيري أنا بشبهه بالتموين الشهري في التموين والبطاقة الحمراء والصفراء والحاجات دي آه. التموين ده محدود معروف البطاقة دي لها كم كيلو سكر كم إزازة زيت كم باكو شاي كم كذا لما كان مضمون ما انت شاغل بالك بقى وحفظت وعرفت انما الفارق هنا ان الله اخفى عني قدر رزقي ليختبرني بالايمان ارضى ولا مرضاش ان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون ولا اعطي يقول الحمد لله لم يعطى يقول قدر الله وما شاء فعل ويرضى بقدر الله هنا مختبرين في الإيمان فلأجل هذا أخفى الله عنا كم رزقنا ما درش حاسب أقول أنا دخل الشهر ده كام يبقى باقي لي كذا عند ربنا ما خدتوش لا ده أنا خدت زيادة يبقى إيه ربنا له عندي لا ما تعرف سيبها كده لله والله لن يظلمك مثقال ذرة سبحانه وتعالى وفي الحديث القدسي عن رب العزة والجلال سبحانه وتعالى يقول يا ابن آدم إن رضيت بما قسمته لك كلام جميل خد بالك كلام يظبط الضغط ونظم السكر وهدي البال وجيب النوم المريح يا ابن آدم إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك مفيش بقى أمراض ولا أوجاع ولا حاجة من دي جسم متوازن تمام أرحت قلبك وبدنك وأهم من ده كله أهم من الراحة والدنيا واللي فيها وكنت عندي محمودا ربنا هيحمد لك هذا الصنيع من واجب علينا نرضى بما قسم الله لكن اللي يعمل الواجب ده ربنا هيرضى عليه وكنت عندي محمودا وإن لم ترضى بما قسمته لك فبعزتي وجلالي كأن الله غضب فحلف سبحانه وتعالى فبعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها كركض الوحوش في البرية يبقى الناس بيحسدوه مش ملاحق على أشغال وأعماله ما شاء الله رجل أعمال وبيجري فيها جري الايه الوحوش تركض يعني تجري فيها كركض الوحوش في البرية يعني في الغابة ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك ايه الفرق بينك وبينه انك هادي مستريح ما تعبتش ما بذلتش الجهد الكبير الضخم قوي ده وخدت نصيب غير منقوص وهو تعب جري أرهق نفسه أرهق قلبه أرهق بدنه وأيضا أخذ نصيبه فقط يبقى أنت فزت بالإيه؟ بالراحة في الدنيا كل واحد خد نصيب وفوق ذلك وأهم كما قلنا في الأولى وكنت عندي مذموما دي الأهم بقى لأن دي في الآخرة يكون مرضي عنك عند ربنا ستذهب إلى الجنة والأخرى سيذهب البعيد إلى النار والفرق بينهما شاسع وبعيد نعوذ بالله من النار إذا الرضا أقول الحمد لله هذا رضا وكان الناس زمان يا اخوانا عندهم ايمان فطري كده فكانوا يتكلمون كلمات حلوه جميله كان ياكل لحم او ملح ياكل بط او بصل ده او ده الحمد لله انعت انعت يعني ايه يعني اتملت بطني مليانه وبطنك مليان انا شبعان وانت شبعان بس عندي ايه وعندك ايه ما تفرقش وربما آكل الخبز القديد بالزيت براحة باله يكون أسعد حالا من آكل الكباب وحامل الهم كالكباب لكن عنده ما يشغله ويهمه أنساه لحلاوة اللحمة وحلاوة الكباب ورفع عليه الكوليسترول وشغله تعبه وأمرضه والتاني اللي كان عيشه ملح مبسوط وهادي ومستريح والحمد لله الدنيا ماشية جميل فالعبرة ليست بالمأكول وإنما أنها قنعت وملئت فالرضا هنا واجب واجب عقدي ومن أركان الإيمان الرضا بالقدر في كل شيء طبعا خيره وشره حلوه ومره ده في عينينا نحن وفي مذاقنا نحن لكنه عند الله كله خير ولو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع لذلك ربنا سبحانه وتعالى حين دعانا إلى الكسب والعمل والسعي على الرزق احنا احنا لما تسميه السعي على الرزق لكن ما اسموش كده ربنا سبحانه وتعالى قال في ذلك هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا مدللا مش هتعكسك أبدا في أي حاجة هتكسب حلال هتكسب حرام والله ما هتقول لك لا هي من جواها بتقول لا للحرام ولآكل الحرام بس مش قادر تتصرف لا يؤذن لها أن تفعل شيئا هي مأمورة من قبل الله أن تذل للجميع وأن تترك كل فاعل يفعل ما يفعل فوقها لذلك فهي ذلول طب واللي علينا يا ربي فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه فامشوا وكلوا إشارة إلى أن جمع الرزق إلى مرحلة الأكل سهلة جدا وقلنا يمكن مرة قبل ذلك إن الإنسان العربي حياته كده يمشي وياكل مش ربنا قال أن أصبنا الماء صبا ثم شققنا الأرض فأنبتنا فيها إيه حبة وعنب حب والعنب ده أكل مين أكل الإنسان ربنا لا أنبته كده من غير ما الإنسان يدخل إيده في أي حاجة إذا لو مشى في الأرض سيأكل فيه حب وفيه عنب وفيه نبات بيؤكل اللي هو القضب يؤكل عوده الجرجير الملوخية الحاجات دي البصل وغيرها ومن النبات ما يأكل الحيوان عوده عوده أيضا كعيدان الذرة والحشيش الحشيش بتاع البهايم مش آه فالقطب ده يعني منه صنفين صنف للناس وصنف للحيوان هو ما يؤكل عوده فيقضب زي القصب كده وعنبا وايه وزيتونا البهايم تاكل زيتون احنا اللي بناكل ونخلا لينا احنا كمان وحدائق غلبة وفاكهة ده لينا برضه والحيوان وأبا طعام حيوان ده كله للإنسان مين اللي عمله أن صببنا ثم شققنا فأنبتنا كله من عند ربنا يبقى لما ربنا يقول لك فامشوا وكلوا ده حقيقة كان عربي زمان كان يعمل كده معاه غنمه ويحلب منها ويشرب ويعني احيانا يروح دابح واكل يجيب حطب من الصحراء ويشوي اللحمه بتاعته ويا- ويا- وياكل مطرح ما هو كده يبقى ما تعبش ولا راح ولا جه ده هو فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور واللي كلها اختها هتولد غيرها والقطيع عمال يكتر ما شاء الله ما فيش مشكله وياخد منها اللي ذبحه ده ياخد الصوف بتاعها ويغزله يعمل طاقيه يعمل بلوفر ياخد الجلد يعمله ملبس زي جاكيت كده ولا حاجه يحفظه من البرد يعمله فرشه يفرشها ويقعد عليها حياته كلها بال- قد ماشيه قدام بسوقها قدام في ايديه سهله الدنيا جدا فامشوا في مناكبها وكلوا لكن خد بالك من كلمه فامشوا هنا فمشي والمشي وهي الخطوة المعتادة خدنا الخطوة المعتادة معتادة المرش كده اه تمشي خطوة معتادة كده واحدة واحدة بالراحة إنما حاجة تانية بقى المشي لما بيس يس يسرع بيبقى اسمه ايه؟ سعي سعي لما ربنا بيدعونا للآخرة قال فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ها ما تفهمش بقى ده الأذان أذن بتاع الجمعة أنت لسه ماشي على مهلك لسه ماشي بالخطوة المعتادة خلص هم شوية الخطيب طلع على المنبر يعني الملائكة قعدت في الصفوف ولم تكتب اسمك جمعتك مش زي جمعة اللي أدرك الأذان في المسجد يلا إيه اللي أخرك فعند الدعاء والدعوة إلى الآخرة قال فاسعوا إلى ذكر الله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة ويتكلم عن أهل الجنة أهل العلو المقربين جعلنا الله فيهم يقول والسابقون السابقون أولئك المقربون وصفهم بالإيه؟ لأنهم سبقوا والسابق ده لازم يكون في تسابق لازم يكون في منافسة ولكن هو اللي إيه؟ هو اللي طلع الأول هو اللي طلع السابق والسابقون السابقون إيه الفرق ده؟ ما تلاقيش في دنيا ربنا يقول لك اسعى أبدا إنما في الآخرة وفي أعماله يقول سعي في الدنيا يقول مشي لأنك سعيت ما سعيتش مش هتاخد أكتر من إيه من نصيب فهتسعى ليه تتعب نفسك ليه ربنا قسمها لك هم خمس هتجري مش هتجيب ست هتتباطأ شوية وتتعطل شوية مش هتجيب- مش هتاخد أربعة بس هم الخمس هيستنوك يبقى نمشي على مهلنا ولا ن- انط من فوق رقبتك من فوق كتفك واخد دورك واخرك انت وعطلك عشان اسبقك واخد قبلك ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش وده يعمل زنبه في ده والمصالح الحكوميه مليانه زنب ها والموظفين عارفين بيعملوا ايه في بعض واللي في الشركات الخاصه كمان وده يطلع على راس ده ده عاوز يترقى على حساب ده على ايه؟ لن تاخذ الا نصيبك ولو صبرت لأخذته من حلال ولكنك تتعجل فتأخذه من حرام أقول الرزق في الدنيا يعني يعتبر مثالا له التموين لما كان التموين مضمونا عملت ايه ماشي على راح فين يا فلان راح اجيب التموين ماشي على مهلي مش هقول لي انت ما ما تمشي على مهلك ليه لكن رايح فين يا فلان بيقولوا في الجمعيه فيها سكر وفراخ بمناسبه رمضان بعد الشر ها انا طب وهي ماشي يا اخوان تتمطوح كده مش تجري شويه تلحق قبل ما يخلصوا قبل ما يقفلوا قبل ما اللي ورا ياخدوا الكراتين ويمشوا مش هي كده هي يجري عشان يلحق الدور الاولاني ويلحق اول واحد في الطابور ويزاحم ويغافل الناس ويدخل قدامهم لكن في التموين ما تهم يا عم شويه تهم ليه يا عم؟ نجيب الشهر الجاي يا عم ايه المشكله يا عم نجيب الشهرين مع بعض الثلاثه مع بعض ساعات يعملها متعمد ما رضاش يروح طالما عنده في البيت او مكسل خلينا نجيب الشهرين مع بعض لانها مضمونه الدنيا أضمن من هذا التمويل مع الفارق هذه في يد الله سبحانه وتعالى لكن هذه في يد بشر يأكلها هيسدد الخانات وبيع التمويل انت خدته يا أستاذ ويمدتك اهي وقلدها لك بالبيضة وغيرها لكن ربنا ما يظلمش حد أبدا فتسعى على إيه بقى يقول لك يا أخي ربنا بيقول في القرآن اسعى يا عبد ونسعى معاك لا ربنا ما قالش كده. بلاش نفتري على الله هو المعنى معقول اه يعني اتحرك يا عبد على الدنيا والرزق وانا هتحرك معاك بالعطاء انت تطلب وانا اديلك المعنى يعني ممكن يتصرف على كده لكن اسعى على الدنيا لا مفيش سعي على الدنيا في مشي وهتلاقيها مكانها وبحسابها ومضمون فلا تسخط على ما أعطيت فهذا رزقك قليلا كان أم كثيرا هذا قسم الله لك هذا قسم الله لك فالرضا يا اخوانا بما قسم الله في الارزاق يملا العين ويسعد القلب ويشرح الصدر وعدم الرضا يعمي العين عن نعمه الله فلا تراها في- فيحقن ويشحن القلب بالسخط ويضيق الصدر فلا يستطيع الإنسان أن يحمد الله تعالى وأحد الموظفين ومدرس يعني المفروض المعلم ده دماغه كبيرة يعني فاهم كان يقال له كان دايما ساخط كده على الدنيا واللي فيها و... لا عنده أرض ولا عنده أي حتة بيت بس كده بالطين قاعد فيه وخلاص ولكن الحمد لله متجوز وعنده أولاد بس حامل هم الأولاد ومن ضمن كلماته بيقول بكرة لما ابني ده يكبر وأقول له يا ابني أنت عارف زمان كنا بنذبح البقرة والجاموسة والجمل هو أنتم مجانين يا أبو حد يذبح الحاجات دي برضه قصده الدنيا هتغلى لدرجة إن الجيل اللي جاي مش هيتخيل إن إحنا كنا بنذبح الجمل ده مقضينها كده اي حاجه لانه مش لاقي جمل مش لاقي يذبح جمل مش لاقي يشتري لحمه لحمه بكام النهارده طب وعلى زمان ما هتبقى بكام قال لك لا لا ده هبل ده مجنون فالمهم ما كانش يحمد ربنا يا عم رضا الحمد لله بناكل ونشرب وعندنا بيوتنا احمد ربنا يقول لك على ايه لا ارض ولا فلوس في بنك ولا عندي حاجه خالص شوف مش شايف اللي عنده وباصص للي مش عنده باصص للنص الفاضي ربنا كرمه وراح إعارة وكلام من ده وجاب وبنى و- قال أيوة كده الحمد لله لازم تزيد الدرجات يعني أمرنا في شأن الدنيا أن ننظر إلى من هو أدون منا الأقل منا بقبض ألف أبص للي بيقبض 500 بقبض 500 أبص للي بيقبض 200 سبحان الله عايش بيهم إزاي ربنا يوسع عليه والله ده أنا كده يعني ده أنا ده أنا منغنغ أوي ده ربنا مدلعني خالص ده أنا عندي 500 جنيه في الشهر وبعدين ما تحسبهاش بقى بس 500 ما هو 300 ايجار و100 عيش و100 الله ما خلص لا معلش ما هقول لك وارزقهم من حيث ايه اه هتحسبها هتبقى ضيقه ما تحسبهاش بقى ربك هيبعتك ولا تحصوا فيحصي الله عليكم سيدة عائشة رضي الله عنها ترك لها النبي صلى الله عليه وسلم سرة فيها شيء من الشعير ومات عليه السلام دي كانت عندها في الحجرة يعني فطبعا عاوز تطبخ بتجيب وتطبخ وتاكل تجيب وتطبخ وتاكل وانتبهت كده الله البتاع دي ما تخلصش ولا عمال اجيب اجيب اجيب وهي فيها برضه تقول فكنت اخذ منها واكل واخذ منها واكل حتى كلتها جت في مره كده قالت لما اشوف اخرها كام دي راحت جايباها وبالكيله وكيلتها عرفتها كام كيله ولا كام كيلو فتقول فلما كلتها نقصت ما انت حسبتها خلاص خمسة كيلو النهارده خدنا كيلو بقى أربعة بكرة بقى ثلاثة خلص خلاص لكن سيبها كده ما تعرفش ربك بيعمل فيها ايه سيبها بالبركه البركه دي ما حدش بيشوفها ولا يعدها آه، فالرضا بالقدر خاصه في الارزاق يريح الابدان والقلوب وعدم الرضا يملا القلب سخطا ويجعل الانسان لا يرى نعمه الله عليه فيزدريها فحينما ينظر الانسان الى من هو اقل منه يرى فضل ونعمه الله عليه يقول لك الحمد لله ده أنا احسن من غيري تعالى بقى يا اخويا اللي عينك واسعه كده وعاوز تشوف وتبص وعمال تعد على ربنا تعالى شوف عملت ايه لربنا ربنا ادالك ده كله انت عملت كام شوف اللي بيعمله بقى شوف اللي بيشتغل فلان بيقيم الليل على طول فلان ما بيبطلش قراءة قرآن فلان ايده مش مبطلة صدقات فلان مش مبطل الصيام رمضان وغيره كاسح العام كله مش عاجبه يصوم اثنين وخميس بيصوم زي سيدنا داود يوم ويفطر يوم ويمكن كمان واجد في نفسه نشاط عاوز يصوم اكتر من كده وفلان وفلان وفلان شوف الناس اللي ع- ايه اللي شغاله اكتر للآخرة بقى تعمل تبني للدنيا بس طمعا في الدنيا اطمع في الآخرة من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة والله عنده حسن الثواب فشوف اللي أعلى منك في الدين الدين تبص الاعلى منه ما تقولش الحمد لله انا احسن من غيري ده غيري ما بيصليش خالص لا وغيرك بيصلي خالص وغيرك بيصلي جدا وغيرك مش مبطل صلاه الدنيا مشغله على طول فالدنيا تنظر إلى من هو أقل منك والدين تنظر إلى من هو أعلى منك وبهذا يوفقنا الله تعالى لشكر نعمه علينا في الدنيا وإلى الازدياد من فضله علينا في الآخرة وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير وجزاكم الله خيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله